بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ونحن في العشر الأواخر من رمضان خير أيام السنة خير ليالي السنة على الإطلاق لأن العلماء حين تكلموا في أفضل أيام السنة قالوا هم العشر الأول من ذي الحجة هذه أفضل الأيام وأفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي اليوم في, في الإسلام هناك يوم وليلة اليوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب وليلة من أذان المغرب إلى أذان الفجر فالليالي من المغرب إلى الفجر أفضل ليالي السنة على الإطلاق ليالي العشر من رمضان ونحن نعيش أفضل ليالي السنة على الإطلاق لقد هممت ألا تكون هناك حلقات في هذه الأيام ليتغ... ليتفرغ الإنسان تماما تماما لمش... لمسائله الخاصة وعلاقته الخاصة مع الله في الذكر في تلاوة القرآن في الدعاء في الصلاة والتهجد في الاعتكاف في العمرة ألا يرى شيئا ولا يسمع شيئا ولا يتعامل مع أحد بل يفرغ كل وقته وكل جهده وكل توجهه إلى الله جل جلاله وحده سبحانه وتعالى فيتوجه إلى ربه جل جلاله كان إذا دخل العشر صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل في هذه العشر ليلة القدر ونحن في الحلقة الثالثة والعشرين لا أدري هل مرت في الليلة الأولى أم أنها مرت في الليلة الثانية مرت ليلتان ليلة 21 وليلة 23 النهاردة ليلة 24 لا ندري هل مرت أم, لا أم لا- ما زالت بعد أمامك فرصة للاستدراك ولكن الفرصة تحتاج إلى التركيز التركيز أن تظل هذا متحفزا تبحث عن ليلة القدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروها تحروها التحري البحث الدقيق لا تنشغل بشيء ركز جدا في البحث عن ليلة القدر ليلة بالعمر ليلة واحدة ب 83 سنة عمرك ما تعيش 83 سنة تعبد الله عمرك يعني الإنسان لو عاش 100 سنة مش هيعبد ربنا 83 سنة لو عاش 200 سنة ما يصفصفلوش ما يصفوش أبدا ما يصفوش أبدا عن 83 سنة عبادة قيام ليلة ب 83 سنة عبادة ركز كأقصى ما يكون وأريد أن نعيش هذه العشر العشر الأواخر من رمضان أن نعيشها في حب الله سبق أن أشرت إشارة إلى موضوع الحب إشارة في موضوع الحب والخوف والرجاء لكننا في هذه الليالي نحتاج إلى تركيز أكبر في موضوع الحب وكثيرا ما قلت يا جماعة لما أكلمك عن الشوق أنت مش محتاج أقول لك يعني إيه شوق أنت اشتقت لزوجتك اشتقت لأولادك اشتقت تشرب مية اشتقت تنام الشوق اللي بينبع من القلب ده مش محتاج أقول لك يعني إيه الشوق كذلك الحب أنا مش محتاج أذكر لك المئة نقطة اللي قالهم ابن القيم في تفسير الحب يعني إيه حب لا انت عارف كويس يعني ايه حب يعني ايه بتحب مراتك عارف يعني ايه عاطفة الحب ولذلك انا عايز اكلمكم النهاردة عن الحب عن الحب عايز اكلمكم في الحلقة دي عن الحب انت بتحب ربنا طب ازاي ازاي ازاي بتحبه سبحانه وتعالى رب ربنا سبحانه وتعالى اثبت مساله الحب ليه دي قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بل اثبتها بلفظ سبحانه وتعالى غاية في الجمال قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ود ود الود سبحان الله العظيم ما بين طرفين ما ينفعش من طرف واحد ود فيبقى في بينك وبين الرحمن ود بس آه، ذكرت لكم ثلاث شروط في توحيد الحب فاكرين انتوا من كام حلقه كده ثلاث شروط في توحيد الحب بمعنى ان الله غيور لا يقبل ان تحب معه غيره ابدا لا يقبل ان تحب معه غيره سبحانه وتعالى عايزين نوصل للمساله دي يا جماعه ببساطه من الذي خلقك الله من الذي رزقك الله من الذي أمدك بما تقوم به حياتك الله ده معنى اسم الله القيوم يا جماعة القيوم القيوم الذي يقوم به كل شيء سبحانه وتعالى فأنت ما تعرفش تعيش من غيره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى فلو قال- لو أن الله جل جلاله ترك السماء تقع على الأرض تموت منهم تفطح فقوام حياتك بالله هذا الهواء الذي خلقه لك الأرض التي تنبت لك المطر الذي ينزل لما حصلت مجاعة في إفريقيا من عدة سنين للقحط لعدم نزول المطر الناس عملوا إيه؟ كانوا يدوا لهم ملابس ويدوا لهم أكل لكن ما حدش قدر يوصل لهم مية هم محتاجين مية عايزين ميه ادونا ميه ما- مفيش ميه يجيبوا لهم ميه منين؟ طيارات تشيل ميه؟ طيارات ترش لهم ميه من فوق؟ فلذلك هذا المطر نعمة عشان كده سبحانه وتعالى قال انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها آثار رحمة الله عز وجل وإلا فأنت ماليش حق دي رحمة من رحمة ربنا أن يعطيك الشاهد إيه عايز أسأل مؤكدا تاني من الذي خلقك الله من الذي رزقك الله من الذي أمدك بما تقوم به حياتك الله من الذي تستمر به حياتك الله فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك ألزمك أن تحبه دي عبادة عارف معنى كلمة العبادة يعني إيه العبادة العبادة العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل ولذلك في بعض الناس ضل في مسألة الحب ما بنتكلمش على الضلال اللي- الحاصل في عصرنا اللي ان في ضلال في الحب ال- البنات والصبيان اللي بيحبوا بعضهم في الحرام لا انا بتكلم في حب الله ضل اناس لما سموه العشق الالهي العشق الالهي ليه ضلوا لانهم بلغوا كما زعموا غايه الحب بس ضاع منهم غايه الذل يا جماعه الحب لازم له ذل للمحبوب الشاعر يقول ايه اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد فيش آه، آه، كرامه في الحب زي ما هم بيقولوا برضه فيش كرامه حب ذل فلذلك اللي يحب ربنا لازم يذلله سبحانه وتعالى الله جل جلاله من صفاته أنه غيور لا يقبل من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه قال ربنا جل جلاله في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء ربنا سبحانه وتعالى غني وهو غيور حقه جل جلاله هو اللي خلقك وانت عبده الشاهد ايه خلي بالك هديك مثال بسيط لو انك انت في جلسة صفاء مع زوجتك كده في يوم وقلت لها انت تحبيني قالت لك اه بحبك طبعا انت مش حاسس قلت لها اه طب بتحبيني قد ايه فقالت لك والله انت عايز صراحة بجد انت واخد 95% من قلبي 95% صافي خالصة ليك فسكت انت كده وقلت لها طب والخمسة في المية قالت لك بصراحة الخمسة في المية دول أنا بحب بيهم ابن الجيران الواد الطويل اللي قصادنا ده ترضى ايه رأيك تقبل تقبل تقبل يا اخي انت انت ترضى انت بقى اه انت ما انا لفيت على الدنيا كلها انت بقى اللي فاضل اهو ترضى تقبل تعمل فيها ايه طب ايه رايك لو انت راجل آه، قباه انت راجل كباره انت راجل وسيم وجميل وغني وذوق واخلاق ومركز اجتماعي مرموق واللي هي قالت لك انك بتحبه ده انها بتحبه ده زبال بيعمل فيها ايه
ده
لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو قلت لي إن 95% في قلبك لله و5% لأي كان غير الله يقبل يقبل ما يقبلش إذا كنت أنت ما قبلتش ده من مراتك رغم ان حق ربنا عليك اعظم من حقك عليها صح انت ما قبلتش ده رغم ان فضل ربنا عليك مش هقول فضلك عليها انت فضلك عليها ايه ما يساويش حاجه جنب فضل ربنا عليك ثم انها حبه زبال بالنسبه لانسان وانسان انت تحب بشر جنب ربنا قال الله جل جلاله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لو أبوك وأمك عشان في واحد هيطلع دلوقتي وفي ناس كده بتحب جدل بسيط لا مش بسيط جدل معقد لا مش جدل معقد جدل عقيم يقول لك يا عم الشيخ يعني ما بحبش ابويا وامي انتوا بتعقدوا الدنيا ليه يعني الواحد ممكن يحب ابوه وامه ويحب مراته ويحب عياله ويحب ربنا دي ما لهاش علاقه بدي لا كلها لها علاقه ببعضها اصل هو قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه تقول لي يعني يا عم الشيخ يعني بلاش احب ابويا وامي لا بقول لك حبهم ده فرض عليك تحبهم لله افهمني بقى رمضان هيخلص افهمني بقى حب ابوك وامك لله يبقى الاصل حب ربنا ومن حب ربنا تتبع تت... تتفرع كل المحاب زوجتك لله ولادك لله يا ما انا قلت لكم ان في بعض الناس ياخذ كل الاسباب اقوى الاسباب في تربيه اولاده والاخر الاولاد يفسقوا ويفجروا ويقعد يفكر طب ليه طب ليه انا مربيهم احسن تربيه صارف عليهم دم قلبي مضيع عمري ووقتي وفلوسي عشانهم ليه فسدوا لانك عبدتهم من دون الله نسيت ربنا وتوجهت لهم فربنا خذلك فيهم افهمني حب ابوك وامك لله وزوجتك لله وولادك لله والشيخ لله واصدقائك لله والشغل لله اذا كان بايدك على طاعه الله يبقى حياتك كلها بتاع ربنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت باوامر باوامر فخلي حبك صافي كامل خالص لله وحده سبحانه وتعالى كمله ما تقطعش منه ما تديش حد منه لا وانما نابع تابع ليه تابع لحبك لله سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال الناس اللي بتحب الفلوس اموال اقترفتموها وتجاره اللي بيحب شغله اللي بيحب تجارته اللي بيحب مهنته اللي بيحب وظيفته اللي بيحب شركته اللي بيحب مصنعه فوق حب الله لن يقبل الله حبه لن يقبل الله حبه قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار زوجتك اللي انت بتحبها او ابنك اللي انت بتحبه او شركتك اللي انت بتحبها او فلوسك اللي انت بتحبها او بنتك اللي انت بتحبها هؤلاء المحبوبون لما تموت وتدخل قبرك مين اللي هيدخل معاك ده اللي قاله حاتم الأصم لما سئل ماذا استفدت قال رأيت كل إنسان يتخذ محبوبا في الدنيا فإذا مات تخلى عنه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري عايز محبوب ينفعني عايز حب ينفعني عشان كده كان من دعائهم اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح ينفعنا حبه عندك ينفعنا حبه عندك احنا مش عايزين نحب غير الحب النافع نحب حب ينفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى عشان كده جميلة جدا استوقفتني الجملة دي عشت معاها مدة فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري لو انت يوم ما مت قلت لزوجتك كده قبل ما تموت يا زوجتي انت حبيبتي روح قلبي هطلب منك طلب يا حياتي ان انا لما اموت باتي معايا بس اول ليله في القبر وهيسيبوا باب القبر مفتوح عشان تاني ليله تب- تخرجي كبات ما ترضاش يا ابني يا حبيبي انا ضيعت عمري عشانك وشقايا ضيعته عليك بات معايا اول ليله في القبر بس يبات الكل هيسيبك الكل هيتخلى عنك هيقفلوا عليك القبر ويدوسوا عليه برجليهم عشان ي- يطمنوا هيشدوا عليك فحب حاجة تنفعك في قبرك مش هينفعك غير ربنا قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة احنا كل ده لسه ما دخلناش في موضوع المحبة حب ربنا جل جلاله ازاي نحبه المحبة دي حبك لربنا سبحانه وتعالى العلماء يقولوا ايه محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمه وتسلي عن المصائب وهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاق إذا لوغاريتمات دي يا عم الشيخ لا لا ولا ولا. ده كلام عربي خالص طب يعني إيه يا عم الشيخ أترجم تصل ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تقطع الوسواس الحديث وإن كان فيه ضعف حبك الشيء يعمي ويصم لما تحب حد خلاص الشاعر يقول ايه وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية فلما تحب حد بتمشي وراه وانت مغمض ما بتسمعش فيه حد خلاص هي كده محبة تقطع الوسواس لما تحب ربنا خلاص ما يقدرش الشيطان يقرب منك يوسوس لك في حاجة ما يقدرش ربنا قال كده إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الشيطان المحبة دي تقطع الوسواس يعني الشيطان ما يبقى له سلطان نهائي الشيطان نفسه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين العباد المخلصين ملوش ما يقدرش يوسوس ادام بيح- بتحب ربنا ليه لانك انت قافل اي كلام يجي ناحيه ربنا قافل عارف بيحب واحده وماشي معاها فيجوا يقولوا له ده ما- ماشي مش سامع ده وحشه بيقولوا عليكي وحشه كل الناس تبقى شايفه انها وحشه وفيها كذا وهو ابدا بالعكس ده هي في عينه ملك الجمال الكون كل الناس سمع وهو آ- الزوج اخر من يعلم ما بيسمعش ده بيشوفش حبه كالشيء يعمي ويصم استغفر الله العظيم سيبك من كل ده في حق البشر مع الله مع الله تقطع الوساوس محدش يقدر يكلمك عن ربنا يعطلك عن ربنا محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة الله تبقى الخدمة لذيذة هنقول من علامات صحة القلب يا جماعة في عجائب القلوب أن يشتاق القلب إلى الخدمة كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب بحبكم في الله هخلي كلمة لذة الخدمة عشان نتكلم عن لذة الخدمة في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته